موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين نستعين
ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالعادة داخلين على حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه آه، الواحد لما بيقعد يتخيل انه انه انه بيتخيل بس مجرد تخيل انه داخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول امال بقى لما نكون في الحقيقه بقى واحنا داخلين الجنه وايدينا في ايدين النبي وداخلين قبل الجنة نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يا رب اجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم آمين يا رب العالمين داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا لقينا النبي قاعد مع الصحابة وبيقول لهم كما عند مسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت الكبائر أو ما لم تؤت الكبائر وذلك الدهر كله الله أكبر أي واحد فينا بتحضره صلاة مكتوبة يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها فالصلاة دي تبقى كفارة لكل الذنوب اللي فاتت ما لم يغشى الكبائر والكبيرة تحتاج إلى توبة وذلك الدهر كله ولذلك درس الليلة دي بعنوان النبي ونعمة الخشوع في الصلاة الجزء الثالث والأخير وفي عجالة سريعة لأن النهاردة هذكر لكم 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة فمحتاج شوية يعني آه، أسرع الريتم شوية فسامحوني هتكلم بسرعة شوية الحلقة دي عشان نلحق نخلص ال 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة ذكرنا الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها نماذج جميلة جدا جدا من الخاشعين في الصلاة وصور مشرقة وذكرنا رحلة للخشوع في الصلاة من الوضوء إلى التسليم بكل تفاصيلها من الألف إلى الياء بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا الليله دي نتكلم وندون مع بعض لو معاك ورقه وقلم ما معاكش ورقه وقلم هتلاقي الكلام ده كله موجود في كتاب ليله في بيت النبي هنتكلم الليله دي عن 30 سبب من خلال ال 30 سبب دولت بفضل الله هتقدر توصل الى ان انت تكون خاشع جدا جدا في صلاتك وتصلي كما كان يصلي النبي واصحابه الذي قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاه رقم واحد نبدأ ونستعين بالله سبحانه وتعالى أول حاجة من أسباب الخشوع في الصلاة وخد بالك بقى السبب ده هتلاقيه مشترك في كل حاجة أي حالة إيمانية عايز تعيشها أي نجاح في حياتك أي نجاح في دينك في دنيتك في آخرتك لازم تلاقي السبب دوت رقم واحد ده متصدر كده في الأول أول حاجة الاستعانة بالله لأن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله إحنا ضعفاء محتاجين ان ربنا يقوينا بالطاعه وبالايمان و- وبكل اسباب ال- ال- الخير في الدنيا وفي الاخره احنا لا طاقه لنا باي شيء احنا لو على حساباتنا الشخصيه ممكن ما نعرفش نواظب على الصلاه ممكن ما نعرفش ن- نصوم رمضان ممكن لكنه حول الله وقوته لما الانسان بينخلع من حول وقوته الى حول الله وقوته ربنا هو اللي بيعين ربنا هو اللي بيرزق ربنا هو اللي بيبارك ربنا هو اللي بيقوي هي دي المساله ان انا عايز اخشع في الصلاه رقم واحد اسال المولى عز وجل اللي بيده مفاتيح القلوب سبحانه وتعالى م- قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء تقول له يا رب يا حبيبي يا قرة عيني يا رب يا اللي ماليش غيرك يا رب تدلل كده على ربنا سبحانه وتعالى وتذلل بين يديه اقول له يا رب ماليش غيرك يا رب اما كنتش ترزق قلبي الخشوع في الصلاة انا ما اعرفش اكون خاشع ابدا يا ربي الا بحولك وقوتك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله قوم بالليل حبيب قلبي في التلت الاخير من الليل اللي كتير مننا بيغفل عنه قوم في الثلث الأخير حيث ينزل حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله كما عند مسلم فيقول هل من سائر يسألني فأعطيه هل من داع يدعوني فأجيبه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له أقول له يا رب أنا يا رب مش عارف أخشع في صلاتي يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة قوم ليلة واثنين وثلاثة وأربعة قوم لاخر عمرك علشان ربنا يكرمك يبقى اول حاجه الاستعانه بالله رقم اتنين الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ما انت لما تستعين بالله بقى وتصلي وتخشع صدقني الشيطان عمره ما هيسيبك شيطان الجن شيطان مخصوص في شيطان مخصوص كده للصلاة اسمه خنزب او خنزب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم آه، ان في صحابي اسمه ابو العاص بيقول له يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فماذا أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا عرض لك أو إذا أحسست به فتعوذ بالله عز وجل منه وادفل عن يسارك ثلاثا لكن بس عايزين نركز بس في حته وادفل عن يسارك ثلاثا حضرتك بتصلي صلاه الجماعه واحد جنبك على يسارك واحد على ش- على يمينك ف... ف... ففجاه لقيت نفسك سرحان في الصلاه مش عارف تركز ومش عارف تخشع في الصلاه فعلى طول هتعمل ايه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله منه تمام وادفل عن يسارك ثلاثا من غير ريق يعني هوا مش تنفعل وبعدين اللي جنبك ده على الشمال الله يكون في عونه لا يعني ايه هوا كده من غير ريق وبعدين بدون ان يدري من بجنبك يعني بالراحه كده من غير ما هو يحس حتى لا تخرجه هو ايضا من خشوعه في صلاته يبقى رقم اثنين الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم نفتكر مع بعض رقم واحد الاستعانة بالملك سبحانه وتعالى يا رب ارزقني نعمة الخشوع في الصلاة رقم اثنين الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم رقم ثلاثة البعد عن أكل الحرام صدقوني والله العظيم خذها كلمة من أخوك لو أكلت حلالا ستخشع في الصلاة إن شاء الله شئت أم أبيت ولو أكلت حراما فلن تنال الخشوع شئت أم أبيت لو عملت كل المستحيلات اللي في الدنيا وانت بتاكل حرام لا يمكن القلب ده يخشع ابدا النبي ذكر كما عند مسلم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه الى السماء وهو اشعث اغبر يقول يا رب يا رب لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له ازاي ربنا يستجيب لواحد بياكل حرام لما يكون بياكل حرام يقول يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة أن كيف يستجاب لهذا الإنسان يبقى إذا رقم ثلاثة كل حلال اوعى تاكل حرام وبعدين سبحانك يا رب عمر بن الخطاب في يوم من الايام دخل بيته فبيسال زوجته يا ام كلثوم ماذا عندك من الطعام؟ قالت له ما تحت السرير، بص تحت السرير لقى شويه حصوات ملح وشويه فتات خبز، فأكل فتات الخبز مع حصوات الملح ثم شرب ماء ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن أدخله بطنه النار بطن إيه اللي تدخلني النار ديت ده اللقمة بتستوي بعد الخمسة سنت بتاعة التذوق دي ما بيبقاش في فرق أبدا ما بين أي أكل وما بين أي أكل تاني ما فيش فرق بين الفول والكباب ما فيش فرق بين أي حاجة ما دام عدت من مرحلة التذوق ديت أنا أدخل نفسي النار عشان خمسة سنت أخش بيها النار ويل لمن أدخله بطنه النار كل حلال هتخشع في صلاتك بفضل الله سبحانه وتعالى رقم أربعة البعد عن المعاصي المعاصي حبيب قلبي بتغلف القلب بالران قال جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومن نتيجة المعصية أو من ثمرة أو من عقوبة المعصية المعصية بعد المعصية إن الإنسان لما يقع في معصية وما يتوبش منها ممكن عدم التوبة دي يبقى فيها إصرار ت- ت- تثمر له معصية تانية التانية تقوم تثمر له التالتة وكل معصية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تنكت في القلب نكتة سوداء حتى يغلف القلب بالسواد قال جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون القلب متغلف بالمعاصي وبسواد المعصية يجي الإنسان يخشع يلاقي إيه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بينك وبين الخشوع وبين تدبر القرآن وبين تقبل المواعظ وبين فعل الخير وبين حب الخير وبين حب الصالحين وبين خيرات كتيرة جدا جدا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون يبقى إذا المعاصي توب إلى الله عز وجل وابعد عن المعاصي طيب عملت معصية وداخل أصلي الظهر كمان شوية أعمل إيه على طول جدد التوبة ان انت تلحق تتوب توبه سريعه كما اخبر الحق جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون انت مقبل حي على الفلاح انت مقبل على الفلاح فان كنت تريد الفلاح فتوب الى الله عز وجل لعلكم تفلحون كما اخبر الحق سبحانه وتعالى يبقى نصيحتي لحضرتك ونصيحتي لحضرتك نجدد التوبه قبل كل صلاه ليه؟ علشان لو كان في ذنب الله، طب انا ما اذنبتش، اتوب من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب من ايه؟ صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم الذي عصم من الذنوب صلى الله عليه واله وسلم، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ومع ذلك كان يتوب ويستغفر يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه في اليوم والليله أكثر من سبعين مرة دي رواية البخاري وفي رواية مسلم مئة مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه ثم تقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا مشكورش ربي سبحانه وتعالى يبقى اذا لابد ان انت تلحق وتتوب من الذنوب والمعاصي ابعد ابتداء عن المعاصي فان وقعت في معصيه ولا بد مفيش حد فينا معصوم يا جماعه اوعى حد يفتكر ان انا لما بقول لك ابعد عن المعاصي ان انا بعيد كل البعد وانت بعيد كل البعد كلنا اصحاب معاصي لكن بتتفاوت في واحد معصيته قد كده وفي واحد معصيته قد كده وفي واحد معصيته ممكن تملا الارض كما اخبر الحق جل وعلا يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة اللهم تب علينا وارزقنا وإياكم توبة نصوحا رقم خمسة حفظ اللسان صدقوني ومعلش أنا بتكلم بسرعة عشان نلحق أقول لكم ال 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة أتمنى لو مسجلينها أو بعد الحلقة خش على الموقع الرسمي قناة اقرأ أو الموقع الرسمي الشيخ محمد مصري خد العناصر ديت واكتبها عندك وتذكرها وصدقني هتبقى من اخشع الناس قلوبا في الصلاه وهتلاقي نفسك في قرب شديد جدا جدا وفي حاجه كده روحانيات في قلبك لما تخشع في صلاتك والله العظيم يا جماعه الذ شيء ألذ شيء تأوي إليه في وقت الفتن وفي وقت غير الفتن حتى هو الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أرحنا بها يا بلال تعبانين شوية عايزين نرتاح يبقى بالصلاة شوف قد ايه ان انت تصلي ارحنا بها يا بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع شوف كلمه فزع حاجه تعبر لك عن المعنى يعني تخيل حضرتك ولله المثل الاعلى لما يكون الانسان يعني مثلا يعني خايف من حاجه بيفزع لمن يحميه يعني مثلا آه، طفل صغير خايف من واحد يضربه بيجري في حضن امه بيجري في حضن ابوه تخيل حضرتك انت بتجري في حضن الصلاه ولله المثل الاعلى انت بتجري عشان تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحميك وهو اللي يحفظك وهو اللي يكلأك سبحانه وتعالى من كل نوائب الظهر ومن كل شرور الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى حفظ اللسان رقم خمسة من أسباب الخشوع في الصلاة حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقذف المحصنات وشهادة الزور و- و- والأشياء بقى اللي ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب بقى تقعد بقى تتكلم عن آفات اللسان يمكن انا جمعتها في حوالي 42 آفة من آفات اللسان في أحد كتبي شيء عجيب جدا آفات اللسان دي ولذلك سيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم ده اللسان ده ده مشكلة ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن بي ما بين من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه اللي يضمن لي- اللي يضمن لي لسانه وفرجه اللي ما يعملش بيهم معصيه اضمن له الجنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اخر ما من يوم يصبح فيه العباد الا والجوارح كلها تكفر اللسان تكفر يعني تخضع تكفر اللسان فتقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا اللسان ده أمر خطير جدا جدا إن شاء الله أكلمكم مرة بقى عن آفات اللسان شيء عجيب جدا يبقى حفظ اللسان صدقوني أي حد في الدنيا لا يمكن أبدا يخشع في صلاته وهو قبل الصلاة كان عمال غيبة ونميمة وبهتان وكذب وشهادة زور كل دوت وعايز يخش يخشع يخشع في صلاته طب ازاي؟ اما الانسان حينما يطهر لسانه كما قال عقبه بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجا؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك وجمع النبي ذلك كله فقال من صمت نجا الحاجة السادسة آه، آه، ونختم بيها قبل الفاصل البعد عن المظالم ابعد عن المظالم ابوس ايدك لان انت ممكن تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتعمل كل الخير ده وتقدم حسناتك على طبق من فضه للناس اللي انت بتكرههم انت بتغتاب فلان لانك بتكرهه انت بتديله حسناتك انت بتوقع بين اتنين انت بتشعل عليهم الفتنه فبيشعل عليك قبرك ربنا يعفينا ويعافيك والنبي صلى الله عليه وسلم مر على القبرين قال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بولي واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه ابعد عن الاشياء دي كلها عشان ربنا يكرمك كده تخش في الصلاه سليم الصدر لا بتغتاب حد ولا بتنم ولا بتا- تكذب ولا بتعمل حاجه تخش تلاقي نفسك خاشع في صلاتك آه، ابعد عن المظالم لانك ممكن تظلم واحد وتديله حسناتك س- الانسان حينما يقع في المظالم بيخش وهو بالصلاه وهو بيصلي وواقف بين يدي الله وهو يدبر المكائد لمن يريد ان يظلمهم او لمن ظلموه فيريد ان يرد عليهم المظلمه إنما الإنسان لما يخش في الصلاة وهو سليم الصدر لا يحمل الكره لأحد من المسلمين قلبه مليان بالحب والخير لكل مسلم على وجه الأرض صدقوني هيخشع في صلاته ولا يمكن أبدا يشعر إن الصلاة دي تقيلة على قلبه أبدا تعالوا نكمل فاضل دقيقة طيب يبقى إذا البعد عن المظالم البعد عن المظالم شيء جميل جدا جدا ان انت تلقى الله سبحانه وتعالى ما فيش عليك مظلمه تيجي يوم القيامه ما تلاقيش مفاجآت هي دي المشكله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ان انت بتصلي وبتعبد ربنا وخاتم القران وبتدعو الى الله وبتعمل كل ده بس في عندك مظالم تيجي يوم القيامه عامل حسابك ان شاء الله برحمه ربنا برحمه ربنا قبل اي حاجه انك ان شاء الله داخل الجنه تلاقي نفسك ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين محروم من دخول الجنة مع أول الداخلين ممكن تخش بعد كده بس هتتعاقب على ذنوب ومصايب ومشاكل إن أنت ظلمت ناس فيستوفى منك لهؤلاء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ما شاء الله راجل زي الفل اهو لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا أكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار تعالوا نكمل مع بعض أسباب الخشوع في الصلاة ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول ونبقى بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نكمل مع بعض ال 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة ذكرنا ست أسباب والسبب رقم سبعة أن تخرج الدنيا من قلبك يعني إيه أخرج الدنيا من قلبي يعني حضرتك مش عايزني بقى لا أشتغل ولا ولا أنجح ولا أدرس بالعكس عايزك تنجح وتدرس تكون أغنى واحد وأفضل واحد وأنجح واحد بس بشرط إن تخلي الدنيا في إيدك مش في قلبك يعني ممكن تكون ملياردير بس الفلوس ديت في ايدك مش في قلبك ما هياش شغلاك ما انتش داخل تصلي وانت دماغك في ال- الفلوس و- و- والدكاكين والدنيا و... اه يعني فكرتني بواحد كان مره بيصلي فدخل صلى بالناس امام فصلى العصر ثلاث ركعات هو ما خدش باله هو نسي فكان وراه ناس كتير جدا فالمهم بعد ما خلص صلاه الناس كلها سكتت بعضهم قال يعني الحمد لله نزل التخفيف ربنا يكرمنا عشان بس كلهم كانوا رجال اعمال وكده فواحد فيهم قال له على فكره حضرتك ما صليتش فينا العصر غير ثلاث ركعات قال له ازاي يعني كل الناس دي مش واخده بالها قال له والله هم ثلاث ركعات قال له ازاي قال له حضرتك انا عندي اربع محلات في كل محل بحسب حساب محل في كل ركعه بحسب حساب محل فخلصت حساب ثلاث محلات لقيتك بتسلم فبعد اذن حضرتك يعني جزاك الله خير تجيب المحل الرابع يعني واخد بال حضرتك اه شغله كله ايه هو مشغول بالدنيا والفلوس وال لا خش الصلاه الله اكبر اكبر من كل حاجه اكبر من الدنيا ومن الشغل ومن المحلات ومن العربيات ومن زوجتك واولادك من كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى ف... ف... فبتخش تصلي وانت خاشع في صلاتك يبقى تخرج الدنيا من قلبك اول ما تخش المسجد تخلع الدنيا كده وتدخل كده بلا دنيا داخل بتريد الآخرة أنا داخل أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى رقم 8 تذكر الموت في الصلاة وقصر الأمل بمعنى تخيل حضرتك لو ان انا داخل اصلي دلوقتي وانا جوايا يقين من جوايا او بستحضر اليقين دوت ان دي اخر صلاه هتصليها في حياتك يا شيخ محمود يبقى انت مش هتصلي بعدها الصلاه دي هتطلع شكلها إيه يا خبر ابيض دي هتبقى اجمل صلاه انا صليتها في حياتي لما قيل للحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط شوف بقى المنظر ده وإخد بالك والجنة عن اليمين والنار عن اليسار والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله فإذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا شيء عظيم جدا أن أنت تصلي وأنت متخيل أن دي آخر صلاة هصليها وبعدها مباشرة بل ربما مش بعدها ربما وأنا فيها وأنا ساجد ألقى الله سبحانه وتعالى كيف تكون الصلاة ولذا قال النبي كما عند الديلمي بإسناد حسن قال اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها ولذلك قال كما عند أحمد بسند صحيح لأبي أيوب قال فصل صلاة مودع كأنك بتودع الدنيا وانت بتصلي حضرتك لو استحضرت المعنى ده وحضرتك لو استحضرت المعنى ده الله أكبر دي آخر صلاة هصليها في حياتي هتلاقي خشوع فيها عجيب جدا وجدد المعنى ده في كل صلاة هينفعك جدا جدا وأنا عن نفسي ده اكتر معنى بينفعني في صلاتي حتة ان انا بعد استحضاري ان انا واقف بين يدي الله بستحضر ان دي اخر صلاة هصليها في حياتي الحاجة الثالثة أو الحاجة رقم تسعة عفوا الصدقة لأن الإنسان يا جماعة الذي لا يخشع في صلاته أكيد قلبه متعلق بالدنيا أكيد في جواه شهوات أكيد في جواه معاصي أكيد في جواه مشاكل فالقلب ده ما دام في حاجة بتحول ما بينه وما بين الخشوع أكيد عنده مشاكل أكيد عنده أمراض والمرض ده يداوى بأشياء كثيرة جدا من ضمنها صدقوني الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي الشيخ في الثواب بإسناد حسن داووا مرضاكم بالصدقة تخيل حضرتك إن كان بعض الصالحين كان يعملوا حاجة عجيبة جدا احنا معلش مش متعودين عليها كان لما يجي رايح يصلي او يكون رايح لدرس علم على يد شيخ او عالم من علماء المسلمين كان ياخد صدقة ولو يسيرة عارف حضرتك ان شاء الله حتى ربع جنيه ان شاء الله حتى باريزة وانت ماشي كده ولقيت واحد فقير واديله الصدقة ديت بنية ان ربنا يرزقك نعمة الخشوع في الصلاة بنية ان ربنا يرزقك طلب العلم وان انت تستفيد من علم هذا الشيخ بنية ان ربنا يخفي عنك عيب هذا العالم حتى تنتفع بعلم شيء عجيب جدا الناس دي كان عندها اشياء كده يفكروا فيها علشان يوصلوا يصلوا إلى العلم وإلى الطاعة وإلى الخشوع وإلى العبادة وإلى الإخبات وإلى وإلى بكل هذه الأساليب الجميلة الرائعة اللي ممكن ممكن ما تخطرش على بال بعض الناس رقم عشرة الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها أنا داخل أصلي ما دمت أنا داخل أصلي يبقى لازم أن أنا أستعد وهيئ نفسي هيئ نفسي منين زي ما قلت لحضراتكم في رحلة الخشوع من أول ما تخش تتوضأ هيئ نفسك أنا هقف دلوقتي بين يدي الله فاكرين الحسن رضي الله عنه وارضاه لما قالوا له لماذا يصفر وجهك وأنت في الوضوء قال أتدرون بين يدي من سأقف الآن سيدنا علي بن أبي طالب يجي يتوضى يرتعش فيقول له ماذا بك يقول إني سأحمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها خدت بالك المعنى العظيم ده أنا هتوضى عشان داخل دلوقتي هلقى الله سبحانه وتعالى هقابل ربنا هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى فبتستحضر ده وانت بتتوضى وانت بتردد خلف الاذان خلف المؤذن وانت بتقول الدعاء خلف بعد بعد الاذان وانت داخل المسجد وانت يعني شوف وانت بتقول دعاء الاستفتاح وانت بتكبر تكبيره الاحرام وانت لسه كل ده بتستحضره ان انت هتقف بين ايدين ربنا كل ده هيهيئك ان انت تخشع في صلاتك لانك هتقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى اللي قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطلوبة مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون رقم 11 الطمأنينة في الصلاة ما جريش في الصلاة انت عارف في ناس بتصلي على نظام ابو سريع واخد بال حضرتك ابو سريع السريع اه يعني ايه يخش الله اكبر تلاقيه ما فيش ثواني تلاقيه على الارض ركوعه وسجوده والله اكبر وبي يعني بيقولوا ايه بيطرقع الاربع ركعات في دقيقتين واخد بالك لا ما ينفعش لان الصلاه بالمنظر دوت عياذا بالله تضرب يضرب بها وجه هذا العبد يوم القيامه عايز يصلي صلاه طريقه بجلال الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى تخيل حضرتك لو ان انت بتعمل عمل لواحد مثلا رئيس جمهوريه او ملك من الملوك بتقدم له خدمه معينه بتقدمها على اكمل وجه واخد بالك ولله المثل الاعلى فانت مش بتقدم خدمه لربنا انت بتقدم خدمه لنفسك انت لان ربنا غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى فلما تقدم الصلاة تقدم صلاة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر من الكون ده كله يبقى أنا واقف بصلي بخشع بطمئن بأركع لحد ما يطمئن جسدي أقوم من الركوع لحد ما أعتدل واقفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ولذلك قال النبي للرجل المسيء في صلاته اللي النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي قالها له كذا مرة فالنبي وصف له الصلاة قال له تعمل كذا وتطمئن واقفا تطمئن راكعا تطمئن ساجدا كذا كذا وصف له الصلاة كلها باطمئنان شديد جدا ثم قال له لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ولذلك النبي سمى اللي اللي بيسرع في الصلاة كده وبيخطفها خطف كده سماه ايه سماه السارق قال النبي كما عند أحمد بسند صحيح أسوأ الناس سرقة مش اللي سرق بنك ولا اللي سرق لا لا لا الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ده اسمه حرام صلاة ده اسمه سارق بيسرق صلاته واخد بال حضرتك يبقى عشان أصلي بخشوع الله يبارك في عمرك بلاش الله أكبر الله أكبر الله أنا في مرة من مرات في يوم من الأيام شفت واحد بيصلي في مسجد كده فأنا يا دوب دخلت والله الذي لا إله غيره أنا مجرد ما دخلت قلت الله أكبر ولسه بقول دعاء الاستفتاح لقيته ساجد فقلت ده كنا بنصلي السنة قبل الصلاة فقلت ما شاء الله ايه الراجل ده ايه الجمال ده كله ده راجل ده كروة الصلاة كلها في فايل صغير كده وراح ما فبعد ما خلصت الصلاة ركعتين فجلست فلقيته هيصلي ركعتين تانيين فقام يصلي فانا تعمدت اقرا الفاتحه في سري وهو ايه يعني اول ما قال الله اكبر بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لقيته ركعه فقلت فماذا قرأ ده أكيد جايب إيه يعني الصوت بيختصر الموضوع مش فاضي بقى في عصر السرعة فيعني الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين وخلص وإيه وراح نازل يعني ربنا يسهل له يعني واخد بالك ده عايز يخش الجنة من قوط الصراط من الطريق الدائري واخد بال حضرتك آه لا لازم تطمئن لازم تخشع كده وتحس إن أنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى رقم 12 ودي من ضمن الأشياء العجيبة اللي ممكن بعضنا يغفل عنها رغم إنها والله العظيم يا جماعة مهمة جدا إن حضرتك لما تصلي تصلي إلى سترة يعني إيه سترة؟ حاجة قدامك على الأقل يكون ارتفاعها حوالي 20 سنتي حاطط بقى مخدة حاطط كرسي حاطط ترابيزة حاطط أي حاجة المهم حاطط حاجة قدامك ما تخليش الناس تبقى معدية قدامك رايحة جاية واخد بالك لان ده بيؤثر جدا جدا على خشوعك في صلاتك طيب السترة دي مسافتها قد ايه ثلاثة أذرع ثلاث ثلاث زراعات بحيث ان انت لما تكون نازل وساجد يبقى بينك وبين السترة يا دوب ممر شاه شاه تعدي بالعافية يعني ما تسمحش لحد انه ايه ان يفضل رايح جاي قدامك لان ده بيفقدك من خشوعك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته الشيطان ممكن يقطع عليك صلاتك بأنه يخلي حد يعد قدامك يهزر قدامك يجري قدامك لا خش مسجد اقف ورا عمود صلي او صلي قدام الحيطه صلي في اي مكان ما فيش مكان حط خشبه كده ال stand بتاع المصاحف دي واقف صلي المهم يكون في قدامك ستر عشان ما حدش يعد قدامك واوصى النبي لو حد حاول يعد قدامك حاول تمنعه على قد ما تقدر قال كما عند مسلم فإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه أنا بقرأ لك لفظ الحديث وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين ده معاه شيطان وبيحاول ان هو بقدر الامكان ياخد بايده كده عشان يعديه من قدامك عشان ايه يقطع عليك خشوعك وصلاتك واخباتك واذعانك وذلك وانكسارك بين يدي الله سبحانه وتعالى رقم 13 ودي مهمه قوي قوي وجميله قوي ومظهر حلو قوي من مظاهر اللي عارف الذل والانكسار بين يدي الله أجمل حاجة واحفظ مني الجملة ديت أجمل حاجة توصلك لربنا في أسرع وقت ومن أسرع وأقرب طريق الذل والانكسار بين يدي الله اوعى في يوم من الأيام الكبر يخش قلبك اوعى وانت واقف بين ايدين ربنا ما ينفعش تبقى واقف وعمال بتتفرج على النجف والمكتل لا اقف الله اكبر خشوع خشوع شديد واخد بال حضرتك ان حضرتك وانت واقف بتصلي الله اكبر ايدك اليمين على ايدك اليسار والاثنين على صدرك طبعا في ناس بقى بتتفلسف اللي يحطها على قلبه واللي يحطها مش عارف ازاي لا الكلام ده كله فلسفه يعني دي ما وردتش عن النبي عليه الصلاه اللي بيعمل كده واللي بيعمل كده لا احنا عايزين الصلاه اللي كان النبي بيصلي صلوا كما رايتموني اصلي الله اكبر حفظ المنكبين او او او محاذاه الاذنين وتقوم حاططها كده اهوت على صدرك واخد بال حضرتك اليمين على اليسار على صدرك ليه لان دي اقرب للادب عارف حضرتك ولله المثل الأعلى أنا أذكر وإحنا وإحنا أطفال صغيرين في ابتدائي كان زمان طبعا بقى دلوقتي خلاص دلوقتي دلوقتي بي دلوقتي بيدخنوا مع بعض يعني الاستاذ والتلميذ الا من رحم الله يعني فالدنيا بقت جميله معاه مع بعض يعني الاساتذه بقوا large وبعضهم بقى 3 X large فزمان كنا بنخاف قوي من المدرسين مدرس ماشي من شارع انا امشي من شارع تاني ولو قدرا كده وقفت ولقيت المدرس قدامي السلام عليكم ازي يا استاذ ازي حضرتك واقف وحاطط ايدي كده ايدي كده تخيل حضرتك وانا مش بصلي واقف عامل كده يعني ما هوش وقت الصلاه انا مش بصلي الاستاذ ده انا واقف بكلمه بس حاطط ايدي كده لاني مكسوف منه وخجلان وحاسس ان انا من باب الادب ان انا اعمل كده ولله المثل الاعلى امال لما اقف بين ايدين ربنا او حاطط ايدي كده جنبي اه في مذهب بيقول كده بس الكلام ده غلط مش مظبوط واخد بال حضرتك ان انا اقوم واقف كده وعمال محرك ده يمين وشمال واقعد اعدل في لبسي وشافيه لا كده هوت وخشوع وحاسس ان انا واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى دي وقفة السائل الذليل ودي أقرب إلى الخشوع رقم 14 النظر إلى موضع السجود وعدم رفع البصر إلى السماء اوعى حضرتك وانت بتصلي الله أكبر أنا ببقى واقف في الصلاة أحيانا جنب واحد قليل بيعمل كده تخيل هو بيشغلني أنا نفسي وفي نفس الوقت أنا واثق إن هو لا يمكن يكون خاشع الله أكبر المسجد فيه نجفة حلوة لسه متبيض ومتظبط محطوط فيه شوية ديكورات جميلة وهو عمال الله أكبر امم يا سلام حته نجفه طالعه من عيني واخد بال حضرتك وعمال يبص يمين وشمال و خد بالك الكلام ده كله لا يوم ده يتنافى تماما مع الخشوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا امنا عائشه تقول كما عند الحاكم بسند صحيح كان النبي اذا صلى طأطأ راسه ورمى ببصره الى الارض الله اكبر هو قال كده صلوا كما رايتموني اصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره يا خبر أبيض ده تهديد كبير جدا احنا مش واخدين بالنا منه تخيل حضرتك إضافة إلى إن أنا لو بصيت في السماء وأنا بصلي أو بصيت في السقف وأنا بصلي الخشوع هيذهب لا ده في حاجة تانية ده في مشكلة تانية اللي هي إيه ده ممكن بصري يذهب بنص الحديث ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمر بخطف بصري في اللحظة ديت ليه لان من الخشوع ان انا ابص كده ولذا اختم بالحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نهيه عن ذلك يعني عن رفع البصر الى السماء حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم خد بالك وانت بتصلي عينك في موضع السجود ما تبصش للحوائط ما تبصش للموكيت ما تبصش للنجف خليك باصص لموضع سجودك اللي هتنزل له كمان شوية علشان تقول لربنا سبحانه وتعالى سبحان ربي الأعلى نكمل مع بعض أسباب الخشوع ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك بيت الرسول ونسعد
أحباه لحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وإن شاء الله الفاصل اللي جاي بقى نستقبل مكالماتكم وإيميلاتكم ربنا يبارك فيكم وحشني جدا آه نكمل مع بعض بقى ال 30 سبب من أسباب الخشوع وسامحوني بقول لكم النهاردة هنتكلم بس بسرعة عشان نلحق نخلص ال 30 عنصر رقم 15 تحريك الإصبع في التشهد عارف حضرتك وأنت بتتشهد خد بالك حضرتك شايف شايف الحركة دي حركة الإصبع هكذا آه، إذا كان الكاميرا جايباها كده أه كده بالمنظر ده كده مش كده بعض الناس تعملها كده لا هي كده الاصبع ده لما بيتحرك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد حسن وانا هقرا لكم هقرا لكم بقى الاحاديث كلها بايه بنصها لا هي اشد على الشيطان من الحديد اي من الضرب بالحديد تخيل حضرتك وانت بتتشهد اشهد ان لا اله الا الله وعم- و- و- وتكمل كده وعمال بتعمل بالاصبع كده دي اشد على الشيطان من الضرب بالحديد طبعا دي بتخزي الشيطان وتبعد الشيطان ان انت بتؤذيه بذلك وتبعده عنك فبالتالي تقدر تخشع في صلاتك رقم 16 ان انت اوعى تصلي وانت تدافع الاخبثين يعني اعزكم الله واحد محتاج ان هو يخش التواليت و- وعلى اخره ومش قادر وبعدين اقيمت الصلاه فيقوم داخل الصلاه ومش قادر ومخنوق ومزنوق وعمال يخبط في اللي جنبه لا لا ما يعملش كده يدخل يقضي حاجته وعلى راحته خالص ولا يتعجل لانه معذور لانه معذور لم يتعمد ذلك ثم بعد ذلك يخرج ويصلي حتى لو فاتت صلاه الجماعه يصلي ما فيش مشكله وهو ماجور ان شاء الله قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان رقم 17 حاول تنوع في الصور وفي الأذكار بتاعة الاستفتاح بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنواع كثيرة جدا من أذكار الاستفتاح في الصلاة ليه قبل ما بتقرأ الفاتحة حاول تنوع لأن أنت لو اتعودت على رتم واحد بمعنى هو الذكر ده فقط اللي أنا بقوله واخد بال حضرتك من كتر ما اتعودت وأنت داخل في الصلاة فما فيش في فرصة أن أنت تقعد تفكر في الذكر اللي هتقوله لأن أنت اتعودت تقوله فبالتالي ممكن ما تخشعش لو في صور معينة أنت مواظب عليها ما فيش غيرها بتقرأها ممكن من كتر ما أنت مداوم عليها خلاص بتقرأها كده على سجيتك ما بتقعدش تفكر في الآية اللي بعد الآية ديت فبالتالي مش هتكون أدعى للخشوع حاول تنوع في الصور وفي الأذكار الحاجة اللي بعد كده أو العنصر بعد كده رقم 18 الحرص على سجدة التلاوة لو جت سجدة التلاوة في أثناء ما أنت بتصلي انزل واسجد سجدة التلاوة طبعا هي سنة خد بالك سجود التلاوة ده بقى يزيدك في الخشوع قال جل وعلا ويخرون للأذقان للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال النبي ما صلى عليه كما عند كما عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي انت كده بتخليه يبكي يقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار يبقى اذا الحرص على سجده التلاوه دي من الاسباب التي تعين على الخشوع في الصلاه رقم 19 تذكر حال السلف عند عند صلاتهم وطبعا حضراتكم عارفين في الحلقه اللي فاتت ذكرنا صور جميله جدا ومشرقه من مدى خشوع سلفنا الصالح في صلاتهم اقعد بقى راجعها كده واقعد اسمع كانوا بيصلوا ازاي وبيخشعوا ازاي وقد ايه هم كان عندهم ما شاء الله خشوع لا يخطر على قلب بشر ده هيخليك يعني يحصل عندك كده غيره ايمانيه كده جميله عشان تكون زيهم تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح رقم 20 ان انت تشيل من قدامك اي حاجه تشغلك في صلاتك بمعنى ما يجيش واحد يقول الله اكبر واقف قدام التلفزيون ونشره الاخبار شغاله وبيصلي لا يمكن هتخشع ده الكلام ده بالنسبه لل- للسنن انما في الفريضه طبعا هتصليها في المسجد ان شاء الله آه، والنساء يصلوا طبعا الفريضه براحتهم بقى هم يعني مش واجب عليهم في المسجد ممكن يصلوها في البيت لكن قصدي ان انت لما تيجي تصلي ما يبقاش قدامك صور حاجه متحركه حاجه عامله صوت عالي آه، آه، آه، ستاره لها كده آه، زخارف جامده جدا فشغلاك آه، حاجه معينه بتجيب اضواء معينه ابعد عن اي حاجه تشغلك في صلاتك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كانت أمنا عائشة لها ثوب فيه تصاوير فقال لها أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رقم 21 ابعد كل البعد عن أماكن الضوضاء ومرور الناس والأصوات المزعجة واقف بتصلي فقلت أصلي فين طيب هصلي في مكان وفي العربات بتعدي من جنبي واشارات وكلاكسات ومشاكل وناس بتتخانق وده عمال بيخبط في دوت و- واللي رايح واللي جاي يقينا انت بتصلي وصلاتك في الوقت دوت جزاك الله خير ان انت بتصلي لكن مش هتقدر تخشع ليه لان انت وانت بتصلي الله اكبر اللي جنبك آه، عمال بيكلم التاني شفت المروحه اللي انا جبتها شفت مش عارف ايه طب ما كنت جبت التسجيل دوت طب مش عارف ايه طب الحسابات طب المشاكل طب واحد بيتخانق مع التاني طب واحد بيضرب واحد فمش هتلاقي نفسك هتعرف تخشع فابعد عن الاماكن اللي فيها ضوضاء او اماكن مرور الناس عشان تعرف ان انت تخشع رقم 22 تجنب الصلاة في الأماكن اللي فيها حر شديد قوي أو برد شديد قوي ولذلك نظرا لأن الجو يا جماعة في بلاد المسلمين بقى صعب جدا يعني الدنيا في الصيف بتبقى حر موت حتى مصر اللي كان جوها عادي جدا جدا اللي أنا أصبح جوها قريب جدا من جو ال- ال- الحر الشديد اللي موجود في دول الخليج واخد بالك فعشان كده أنا شايف إن من المروءة ومن الإحسان إلى المصلين إن أنت تعمل لهم أنا عامل كده في مسجدي حاطط ثلاث مكيفات في مسجدي و11 مروحه ليه ما هوش دلع ولا هو رفاهيه انما عشان اكرم اللي جاي يصلي في المسجد بانه لما يخش يصلي في المسجد يلاقي المكان كده فيه طراوه يقف يصلي وهو خاشع ما بقاش واقف وهو تعبان و- و- وحران وعرقان ومتضايق ومش قادر ي- مش هيقدر يخشع في صلاته كذلك لو مكان ملوش سقف والبرد شديد والمطر مش هيعرف يخشع عشان كده ابعد عن الصلاه في الاماكن اللي فيها حر شديد قوي او فيها برد شديد قوي رقم 23 ان انت لما تيجي تصلي النافله ما بتكلمش هنا عن فريضه ما تصليش وانت نعسان ما تصليش وانت بتنام ليه ان ممكن تيجي تدعي لنفسك تدعي على نفسك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد مش قادر تكمل نام شويه وقوم صلي بعدين حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه رقم 24 مجاهدة التثاؤب في الصلاة ده في ناس ما شاء الله بتعملها زي سرينة السفن الحربية يبقى واقف بتصلي جنبه وهو عمال يتاوب ويعني وما شاء الله صوته مسمع لبره المسجد ويتاوب ويكمل اللي بعده ومش عارف ايه وحتى ما يحطش مثلا يده على فمه آه، يقذم مثلا آه، آه، التثاؤب ده لا خد بالك وقد يفعل الشيطان قد يدخل الشيطان في فم ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم اذا تثاءب احدكم فليقذم ما استطاع فان الشيطان يدخل وطبعا لو دخل الشيطان يكون اقدر على التشويش على هذا المصلي يبقى لما اجي اتثاءب في الصلاه ادفع التثاؤب على قد ما اقدر ما ت- لا اتثاءب ايه هو حرام لا مش حرام بس عشان هيذهب من خشوعك طيب خلاص هتثاءب اقذمه يعني حط ايدك كده على الفم وحاول يعني تتثاءب من غير ما تفتح الفم آه، توصل هنا لحد منتصف الراس والشفه الثانيه لحد منتصف الصدر يعني ايه خليها كده ايه يعني ايه حاجه بالراحه كده رقم 25 عدم التشويش بالقراءة على الآخرين أحيانا تخش مسجد تلاقي واحد ماسك المصحف وربنا ما شاء الله مديله صوت ربنا يبارك في جميع رب العالمين وماسك المصحف وصوته مسمع المسجد كله لا حد عارف يصلي ولا حد عارف يذكر ربنا ولا حد عارف يقرأ قرآن ولما تيجي تسأله يقول لك أنا بقرأ قرآن هو أنا وأنا بعمل حاجة غلط ده أنا عمال بقرأ قرآن يعني حتى القرآن حرام لا مش حرام إنما النبي عليه السلام قال لك ما تشوش على اللي جنبك لأن كل واحد فيكم بيناجي ربه جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في الصلاة وفي رواية في القراءة وفي رواية عند أحمد بسند صحيح لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن يبقى أنا حتى لو أنا قاعد في المسجد بذكر ربنا أو بقرأ قرآن ما ارفعش صوتي لو لو واقف بصلي برضه ما ارفعش صوتي على قدي اسمع نفسي بالظبط او حتى في سري وده افضل عشان كل واحد فينا قاعد ما شاء الله بيقرا واللي بيذكر واللي بيدعو واللي بيعمل يبقى كل واحد بيبقى خاشع مع نفسه وده من اسباب الخشوع اللي انت بقى تساعد بيها اخوانك على الخشوع ان انت لا تجهر بقراءه القران في المسجد. رقم 26 ترك الالتفات في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه قلنا في الدرس اللي فات الالتفات كم نوع يا حبايبي نوعين التفات بالقلب ان انت يلتفت قلبك تماما عن الله سبحانه وتعالى وعن الصلاه والتفات بالبصر ان انت تبص يمين او شمال لا تلتفت اذا التفت انصرف الله عز وجل عنك والالتفات طبعا بيذهب بالخشوع لانك عمال تبص هنا وتبص هنا و- وت- و- ويشغلك هذا المنظر او هذا المشهد يا بالتالي كل دوت هيأثر على خشوعك ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة كما عند البخاري قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد الشيطان بيسرق من صلاتك بالالتفات اللي انت بتلتفته يمين وشمال رقم 27 حاول تقرأ القرآن في صلاتك آية آية أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم سلمة كما عند أبي داود بسند صحيح كان يقطع الآيات كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف مش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يج- وقوم واخد الفاتحه كلها في نفس واحد لا مش من السنه من السنه ان انت تقرا ايه ايه واخد بال حضرتك وتقف عند راس كل ايه حتى تخشع وحتى تتفهم معنى الايه وتستشعر معنى الايه هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي رقم 28 ترتيل القرآن وتحسين الصوت بالقرآن ورتل القرآن ترتيلا كان النبي كانت قراءة النبي مفسرة حرفا حرفا والحديث عند أحمد بسند صحيح في رواية ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل الله ان الانسان وهو بيقرا كده في كده عارف حضرتك بيحاول يجمل ويحسن صوته بالقران مش مجرد فقط قراءه وخلاص مش مجرد ان انا بسمع اللي انا حافظه حس بالقران تخيل يعني معلش مع بعض المثل وانا اسف لما بيجي واحد مطرب بيغني قدام ملحن يقول له نفسي تحس بال- بالكلمه حس الكوبليه دوت عايزك تحس بالكلمه ديت آ- آ- آ- صوتك حلو بس مفيش احساس ولذلك كانوا لما يثنوا على مطرب زمان كانوا يقول لك ايه احساسه حاجه فوق الخيال طب ده بالنسبه للاغاني امال القران بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام الله القران معقوله انا ما اخشعش كده وما وما اجملش في صوتي بالقران يبقى اذا ده من اسباب الخشوع ان انت تجمل صوتك بالقران رقم 29 ان انت لما يكون قدامك اكل جاي من بره من الشغل وجعان وعايز تاكل وزوجة حضرتك ما شاء الله عامله لك بقى حمام بالفريك ومش عارف ايه وحاجات بقى ومشويات وحركات كده فحضرتك عايز تاكل والاكله دي بالذات انت بتحبها والاكل سخن ومحطوط على السفره وعايز تاكل والاكل اتحط وانت جعان بس خد بالك انت ما جيتش لقيت الاذان بيدن وبعدين قلت لها حط الاكل لا ده انت جيت لقيت الاكل اصلا محطوط وانت جعان ميت من الجوع والاكل ده بتحبه تعمل ايه قال لك كل الاول مين اللي قال كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال النبي كما عند مسلم لا صلاة بحضرة طعام وفي رواية البخاري ومسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن أحدكم حتى يفرغ منه ما تتعجلش ما تقولش اكل بسرعه كده لان ده ممكن يعمل لك سوء هضم ويعمل لك عسر هضم ويعمل لك مشاكل في المعده كل يا سيدي براحتك بس لا تتعمد ما يجيش واحد بقى يتفق مع زوجته يقول لها بص حبيبه قلبي عشان بس نبقى حلوين كده يعني ماشي انا كل يوم هاجي قبل المغرب بخمس دقايق انت اعملي نفسك مش واخده بالك حبيب قلبي الاكل محطوط والله ويعني وما ينفعش واذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء اه يعني واخد بالك ما يبقاش انتوا الاثنين مذاكرين الحديث ده وبس لا يعني ايه ما يبقاش فيه تعمد انما لو حصل مره مفيش مشكله انما ما يبقاش طبعا كل يوم طيب رقم 30 ودي اخر حاجه ودي بتتشعب لكذا عنصر كده رقم 30 معرفة مزايا الخشوع في الصلاة الخشوع في الصلاة نعمة كبيرة جدا ان انت حضرتك يعني بتستشعر انا واقف بين ايدي مين بين يدي الملك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى تخيل حضرتك مدى احساسك وخشوعك وانت واقف بين ايدين ربنا عشان كده هو عشان كده انا بقى لك ايه لك ما تخليش حد يعدي لانه فعلا هيأثر على صلاتك وهو معدي هيشغلك اخويا الحبيب ربنا يحفظه في الفاصل بيقول لي كان واحد آه، واقف بيصلي ودي قصه حقيقيه يعني واقف بيصلي ف آه، واقف قدامه ستره يعني فواحد جاي عايز يعدي قدامه فده بيمد ايده بيمنعه فراح واخد ايده وخده بالحضن بيحسبه بيسلم عليه واخد بال حضرتك لا يعني ايه يعني يعني خد بالك ان انا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى لازم اراعي وانا بصلي ولازم اراعي وانا داخل المسجد وفي ناس بتصلي ان انا احاول ما ايه ما- ما ما اشوش عليهم احيانا تلاقي واحد داخل المسجد وناس بتصلي بتصلي واقفه بتصلي واخد بال حضرتك ويقعد يظبط في الموبايل ويعدل في الرنات ويعمل مش عارف ايه ويقعد ويعمل صوت مش عارف ازاي ويتنحنح و... ويعمل هيصه في ناس بتعمل دبكه هيصه دوشه وهي داخله المسجد خش المسجد كده بهدوء إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون خد بالك فما أدركتم فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما تجيش جري في بعض الناس كمان بتجري احيانا نبقى واقفين بنصلي في المسجد وتلاقي واحد داخل جاي يعني مجرد ما سمع كده الله اكبر وركعنا جاي جري من اول باب المسجد لحد جوه يقوم داخل خابط الباب ورزعه وداخل عشان يلحق ايه ما ينفعش لان انت ايه بتخض اللي جوه وبتاثر على خشوعه وفي نفس الوقت انت معلكش وزر ما دمت الحمد لله ادركت الصلاه ادرك الصلاه ما فيش مشكله طيب معرفه معرفه مزايا الخشوع في الصلاه رقم ألف الخشوع بيخفف عليك الصلاة تخيل بيخليها خفيفة قوي ربنا اللي قال كده وإنها ل- واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين تقيلة أو الصلاة بس الخاشع الله أكبر سيدنا آه، مسلم آه، سيدنا آه، ثابت البناني يقول كابدت الصلاة عشرين سنة كابدت الصلاة كده كنت بقاوم نفسي عشان أصلي قيام الليل 20 سنة قال ثم تلذذت به عشرين أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها من كتر الخشوع في الصلاة أقول يا رب ما تخلص يا رب ما أخلص الصلاة دي شو قد إيه من حبه في الصلاة ومن كتر خشوعه في الصلاة يبقى أول حاجة الخشوع يخفف عليك الصلاة ويجعلها سهلة ومحببة إلى النفس رقم اتنين ان الاجر بقى بتاع الصلاه ودي موضوع مهم جدا وفي غايه الخطوره وخد بال حضرتك من الحته ديت حضرتك داخل تصلي عشان تاخد كام من كام قول لي داخل عشان اخد 10 من 10 شيء طبيعي امال انا داخل اصلي عشان اطلع من الصلاه ما فيش ولا حسنه ولا اي حاجه عملتها لا انا داخل عشان نفسي اوصل لاعلى درجه في الصلاه ده كله على قدر خشوعك تخيل ما هو ده صلى اربع ركعات وده صلى اربع ركعات وما بين صلاتيهما كما بين السماء والارض كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، كما عند احمد بسند صحيح ان العبد لا يصلي ركز معايا بقى ان العبد لا يصلي الصلاه وما يكتب له منها الا عشرها إلا تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها بيقول لك إن في عبد يخش الصلاة ويكتب له واحد من عشرة بسبب ما خشعش غير واحد من عشرة واحد تاني ات- اه- ربع الصلاة اتكتبت له التالت اه، تلت الصلاة الرابع نصف الصلاة واحد خد الصلاة كلها ليه؟ بسبب خشوعه في الصلاة على قد خشوعك على قد ما هيتكتب لك درجتك في تلك الصلاة رقم آه، جيم ان الاوزار والاثام والذنوب اللي احنا عملناها بتتحط بتنزل من بسبب الخشوع في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند صحيح إن العبد وعايزك بقى تتأمل معايا المشهد العجيب ده إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه الذنوب تتحط هنا وهنا خد بال حضرتك وضعت الذنوب على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه الله أكبر يبقى اذا ان الخشوع في الصلاه والصلاه بقى اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى بيتساقط بسببها كل ذنوبك عشان كده النبي قال في الحديث اللي ذكرناه في اول حلقه الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ان الصلاه دي تكون سبب في ان تكفير جميع الذنوب السابقه بفضل الله سبحانه وتعالى رقم د عهد بالمغفرة للخاشعين وعهد بالجنة للخاشعين ده اللي لسه جاية عهد بالمغفرة للخاشعين يبقى احنا قلنا مزايا الصلاة قلنا رقم واحد الصلاة الخشوع بيخفف أو مزايا مزايا الخشوع في الصلاة الخشوع يخفف عليك الصلاة رقم اثنين إن الأجر بيتكتب لك على قدر الخشوع رقم ثلاثة إن الأوزار والآثام بتنزل من جسمك أو بتنزل منك على قدر خشوعك في الصلاة رقم دال عهد بالمغفرة ربنا ادالك عهد بالمغفرة إذا كنت خاشعا في صلاتك حديثين في غاية الروعة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه حديث التاني رواه البخاري ومسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا اتوضيت زي ما النبي اتوضأ إن شاء الله مرة كده نبقى نشرح لكم بقى الوضوء كاملا من الألف للياء إن شاء الله من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وآخر حاجة حبايب قلبي رقم ه الخشوع في الصلاة من أسباب الفوز بالفردوس الأعلى اللي أنا ليل ونهار بحلم وبتمنى وبأرجو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر أشياء كثيرة إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون واختم بالحديثين دولت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه والثاني عند النساء بسند صحيح من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة دول كانوا 30 عنصر من أسباب الخشوع في الصلاة يا رب يرزقني وإياكم يا رب لذة ونعمة الخشوع في الصلاة نلتقي مع إيميلاتكم واتصالاتكم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول
بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في انتظار اتصالاتكم معانا إيميلاتكم دلوقتي الأستاذ عبد العزيز من المغرب آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب نحبك في الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله الذي أحببتني فيه نتمنى أن تزورونا في المغرب إن شاء الله ربنا يبارك فيكم وإحنا نحب أهل المغرب آه الأخت فاطمة من الجزائر حفظك الله وأعانك شيخنا الفاضل إني أتغير كلما سمعت لك وأحاول أن أصبح أكثر حلما في بيتي ومع تلامذتي ومن أعرف ادعوا لي بصلاح ذريتي ربنا يصلح ذريتك يا رب ويكرمك ويرزقنا وإياك الخلق والحلم والرفق والأناء و- و- وحب الناس وحب الخير للناس يا رب العالمين ده دايما شأن المسلم شأن المسلم إن قلبه دايما يتسع للدنيا كلها عمر ما المسلم يغلظ على حد عمر ما المسلم يقسى على حد عمر ما المسلم يسب حد المسلم دايما خلوق المسلم دايما بشوش المسلم دايما آه، آه، أسوته بقى أسوته اللي قدام قدام عينيه ليل ونهار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم الأخت أسماء أريدك أن تدعو لي أن يصلح الله حالي أنا وعائلتي وأن تدعو لي بالعفو والعافية والنصر القريب ربنا يا رب يرزقنا وإياكم جميعا العفو والعافية ويصلح حالك وعائلتك يا رب العالمين الأخت فاطمة من المغرب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الناجح ادعوا لي بالزوج الصالح وبالشفاء لأبي وعمي ربنا يشفي والدك وعمك وكل مرضى المسلمين ويرزقك وكل بنات المسلمين بأزواج صالحين اللهم آمين يا رب العالمين الأخت خولة من الجزائر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكرك كثيرا على هذه الحصة الرائعة والممتعة التي أفادتنا ربنا يبارك في حضرتك يا أخت خولة ده من ذوق حضرتك وربنا يبارك فيك وينفعك وينفعنا جميعا وأنا بعتبر هذا المجلس مش مجلس علم إنما بعتبره مجلس حب ما بينه وما بين كل إخوان المسلمين في كل أقطار الأرض يعني أتبادل معهم آه، آه، آه، إن إحنا نذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بنذكر بعض لعل وعسى ربنا ينفعنا وينفعكم وأنا لما بكلمكم وأذكركم بالله فأنا أول المستفيدين ربنا يجمعنا وإياكم على خير أستاذ محمود السلام عليكم
الو آه، السلام عليكم يا ريت توطي ال- وطي التلفزيون يا أستاذ محمود بعد إذنك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون إن شاء الله ماشي حاضر اتفضل حبيبي
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مكسوم ورحمة الله شيخ محمود معايا؟
إن شاء الله حبيبي ماشي
اتفضل يا حبيبي شيخ محمود معايا؟
أيوة معاك إن شاء الله اتفضل ماشي أنا بحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك حبيبي ويبارك في عمرك
آه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، حبيبي خ... آه، آه، آه، وطي أنا بحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا أستاذ محمود أنا بحبك في الله يا شيخ والله أنا مصدقك وأنا كمان بحبك والله ربنا يبارك فيك يا رب طيب يا أستاذ أكيد.
محمود واضح إن أنت مش آه، مش موطي التلفزيون أو حاجة أو مش واخد بالك أو مش سامعني كويس آه، ربنا يبارك فيك الأستاذ سالم من الجزائر آه، أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه ويشرفني أن تدعو لي بالثبات على الطاعة والتوفيق في المسار الدراسي ربنا يثبتك ويثبتنا وعلينا جميعا بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما ورد عند الترمذي بسند صحيح أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أم يوسف من العراق السلام عليكم السلام عليكم عليكم عليكم السلام يا أم يوسف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق من الفتن يا رب العالمين اجمعين اجمعين ما تتصور قد فرحانه انا دا وياك والله يا شيخ الله يسترك ويحفظك يا أم يوسف والله هاي صار لي تقريبا ما اقول لك يعني سنه سنتين ما اقول قد انا اريد احكي وياك هسه ما تصورت كان دعايك رب العالمين استجاب دعاي الحمد الله لله.
يسترك الله يسترك يا أم يوسف ربنا يحفظك الله يا رب.
يخليك الله يبارك فيك اريد يعني ضروري ضروري يعني حتى ايميلي دزيت على ايميلك يعني ما شفت جواب ضروري اريد رقمك الخاص يعني يا شيخ في control ان شاء الله يا ام يوسف تحت امرك ربنا يبارك فيكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا وعنكم البلاء يا رب العالمين. الاخت اسماء من المغرب ارجو ان تدعو لي بالنصر والعزه والتوفيق آه، تقريبا انا دعيت لها تقريبا ربنا يا رب يرزقك يا رب النصر والعزه والتوفيق. الاخت خديجه ادعو لي بتيسير امري والثبات وأن يهدي الله بي أحدا من خلقه ربنا يا رب يستعملك إيه- النية فقط يعني مجرد يا أختي خديجة النية إن الإنسان ينوي إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر وإن ربنا يستعملنا وإياكم لنصر الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله إذا أحب عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه ان ربنا سبحانه وتعالى كما آه، قال احد السلف بيقول لشيخه انه احب الله فكيف اعلم ان الله يحبني قال اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك كون ان ربنا يقيمنا في الدعوه يقيمنا في هذا الخير فده مقامنا عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا يستخدمنا واياك يا اخت خديجه وكل المسلمين يا رب العالمين الاخت امينه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه اهلا وسهلا آه، واضح ان حضرتك واقفه في مكان ما فيهوش شبكه حاولي بس يعني تتحركي شويه بالتليفون انا شيخ محمود اهلا بحضرتك يا فندم
اللي بس بحفظ القرآن بس ربنا يا رب يرزقك حفظ القرآن والعمل بما في القرآن يا رب العالمين ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته القرآن نعمة عظيمة يا جماعة احنا لينا درس هنا كان النبي ونعمة القرآن وتكلمنا ان ان اسانسيرك في الجنه ورفعت درجتك في الجنه بالقران يقال لق- كما عند الترمذي بسند صحيح يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياه الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. آه الوقت الشميله سميره السلام عليكم اخت سميره
وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اخت سميره
أنا عندي مشاكل مع مع مع زوجي ومع نعم.
أهله نعم اسال الله ان أهله- يفرج عنك يا رب أهله مم.
أهله يدخ- ي- يدخلوا بزاف في أمورنا نعم.
الشخصية نعم وخصوصا أمه أمه تح- ت- ت- تحب كثير كل شيء كل شيء بين بين زوجي يجب أن تكون تعلم به نعم عموما يا اخت سميره اقول لحضرتك حاجه هي دي الامر ده بيتوقف على على فطنه وذكاء الزوج نفسه يعني الزوج نفسه لازم يكون فطن آه الزوج اللي, اللي معاه امه ومعاه زوجته يخليه ذكي بمعنى انه لازم يراضي امه ولازم يراضي زوجته ما يزعلش حد طبعا امه في المقام الاول وزوجته في المقام الثاني بس ده مش معناه انه هيجي على زوجته علشان خاطر يراضي امه لا يعني بمعنى ايه معنى ان هو يحاول يؤلف ما بين قلب الزوجه وما بين قلب الام خليه ذكي وهو جاي من بره من بره من الشغل كده ومس او جاي من مشواره معاه زوجته وهو جاي من بره يخش الام ويبوس راسها ويخلي زوجته تخش تبوس راسها وتقول لها حبيبه قلبي الهديه البسيطه دي من بنتك اللي بتحبك اكيد الامور دي يا جماعه لازم هتاثر الزوج نفسه مش لازم يخلي الام تتدخل في كل خصوصيات حياتهم ولكن باسلوب مهذب مش هيقول لامه اوعي تتدخلي في حياتنا وانت مالكيش دعوه بينا ما ينفعش يقول كده لامه لكن ممكن يجيبها بشكل آه، تاني خالص لو الام بتساله عن حاجه معينه وهو عايز يصرفها فيقول لها طمنيني الاول على حالك يا حبيبه قلبي انا قلقان عليكي انا نفسي اعرف بس انتي في حاجه ناقصاكي اموريني انا خدامك يصرفها باسلوب مهذب جدا جدا بدل ما يقول اسرار بيته الام ويحصل مشاكل عايزه فطنه من الزوج وعايزه زوج يكون عنده دربه كده في التعامل ما بين الام وما بين الزوجه ويحاول لان هو لا مناص له من ان هو يحاول يقلب بين قلب الام والزوجه ما داموا الاثنين عايشين مع بعض في بيت واحد هل يجوز لي ان ارفع صوتي في الصلاه لان الوسواس لا يتركني اصلي أم، انا ما اعرفش طبعا السائل اذا كان آه، رجل او امراه اذا كان رجل فبيرفع صوته ويسمع نفسه بس بحيث ان هو ما يشوش على غيره ولو كان في بيته برضه آه، يقرا ويسمع نفسه بحيث ما يشوش على حد يكون نايم حد يكون مريض جار ليه عايز ينام الى غير ذلك اما المراه ففي كل الاحوال آه، آه، تسمع نفسها فقط انما صوتها ما يرتفعش لدرجه ان يكون في حد سامع صوتها الاخت فاطمه من اسبانيا آه، اريد ان اعرف اماكن واوقات استجابه الدعاء لينا حلقه كامله يا اخت فاطمه عملناها هنا في قناه اقرا اظن النبي ومستجاب الدعاء واظن في اوقات استجابه الدعاء عملنا كذا درس عملنا اظن ثلاث دروس هنا في قناه اقرا عن الدعاء ولسه في درس رابع كمان هبقى اقول لكم عليه قريب ان شاء الله لتكمله سلسله الدعاء فده ارجعي له ان شاء الله تلاقي فيه كل الاوقات والاماكن استجابه الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت نهى من مصر السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه انا بصلي كده يعني على طول بصلي وكده و- بس لما بقعد كده ادعي ربنا و بحس ان ما بيستجيبش مني بزعل وبعيط كتير لا اصل ما بيست...
وببعد عن الصلاه ايش عرفك بقى ان هو ما استجابش عايز اقول لك حاجه تنوها احنا لما بنيجي ندعو ربنا سبحانه وتعالى في ثلاث حاجات بتحصل اما ان ربنا يستجيب لدعاء يعني مثلا قلت يا رب مثلا آه، ارزقني ب- بالعربيه ديت مثلا فاما ان ربنا يستجيب لي ويرزقني العربيه ديت فعلا ادي ادي حاله طيب ما ما ادانيش العربيه ديت يصرف عني من الابتلاء والاذى والمصائب ما يوازي نفس الدعاء او اكثر يعني انا مثلا بدعي بقول يا رب ارزقني العربيه دي مثلا ب 80000 فربنا يصرف عني اذى كان هيحصل اذى ابن هيحصل له حادثه الحادثه دي كانت هتكلفني فلوس 200000 جنيه عمليات بالاضافه ان ابني ممكن كمان يحصل له عاهه فربنا صرف عني الاذى بقدر الدعاء اللي انا دعيته انا مش واخد بالي ان ربنا استجاب دعائي بس هو لو كشف لنا الغطاء لراينا العجب الحاله الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى يؤجل لي اجابه الدعاء لا يديني العربيه ولا يصرف عني الاذى ولكن يعطيني تفريج كربه من كرب يوم القيامه بالدعاء ده يقول لي عبدي قد دعوتني يوم كذا وكذا فتعجلت اجابتك ايوه يا رب حصل ودعوتني في وقت كذا ف صرفت عنك من السوء بقدر كذا انا طبعا ما شفتهاش لكن المولى عز وجل هو الذي يخبرني الحاجه الثالثه واجلت لك اجابه هذا الدعاء لافرج عنك كربه من كرب يوم القيامه في الوقت ده اخت نهى يتمنى العبد ان ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش استجاب له ولا دعاء في الدنيا واجل له كل الاجابات ديت ليوم القيامه عشان يفرج عنه كرب يوم القيامه فاوعي تقولي ما استجابش دعائي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه آل صادق من إيطاليا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ السلام يا أهلا وسهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك وأحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه بارك آه إنما الله. إنما إنما آل صادق ألف لام صاد على طول ولا آل صادق لا ألف صادق آه مباشرة يعني ألف لام صاد ألف لام قاف ربنا يبارك فيك يا رب العالمين بارك الله فيك أيوة كده علمنا نحو الأمية من جديد الله يبارك في عمرك الله يبارك فيك أنا لي أكثر من سنة ونص بحاول الاتصال ولكن الحظ ما ما حالفني ولكن نقول إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى إني توفقت الآن ونقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله يحفظك حبيبي واضح إن حضرتك من أهل السودان الطيبين ان شاء الله من من النيل ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب الله يسلم بارك الله فيك ان شاء الله كمان ندعو الله تبارك وتعالى انه ربنا يشفيك من مرض الحباله الصوتيه المصاب ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجعلك في خدمه هذه الامه وانا سعيد جدا انه يوم الثلاث حقيقه الليله في بيت النبي انتظره بفارغ الصبر عشان احضره حتى ولو كنت في العمل احاول عشان احضره كده الله يحفظك حبيبي حقيقه انا طبعا في النت يعني حاولت انزل كل البرامج اللي كان تقدمها في خلال شهر رمضان على اساس اطبع واعزه للشباب الموجودين في ايطاليا ايطاليا ما شاء الله فالحمد لله كل الاصدقاء يعني في اي عربيه تجد تلقى انه برنامج المصارع كلها مكتمل يعني منزل وبارك الله في كل البرامج انا متابعه احنا عملنا هنا مجموعه برامج في رمضان هنا في اقرا يعني يعني من اجمل البرامج اللي قدمتها في حياتي والله يعني قاطعه هذه المنتجات والمصارع ويوم في الجنه وكرامات الصالحين يعني ربنا يتقبل يا رب العالمين والله العظيم وبارك الله فيكم ان شاء الله بالنسبه عندي سؤال يعني بيتعلق بالخشوع طبعا احيانا يعني حقيقه يعني عندنا في الصلاه طبعا في العمل وكذا يعني صعب جدا انه واحد يجد مكان يعني زي ما تقول حضرتك يتوفر فيه كل هذه الشروط عشان يصلي فيه بخشوع ولكن في مشكله اخرى انه مثلا الجمع بين الصلوات مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فبيكون في صعوبه في العمل لكن واحد بحاول بقدر الامكان يصلي الصلاه يعني يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هل هذه تجوز ولا ما ربنا يبارك فيك يا استاذي آه عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره خالص يعني طبعا انت بتقول انا اعلم طبعا ظروف اخواني واحبابي والله الذين اشفق عليهم اخواني المغتربين في اوروبا وفي امريكا اعلم ان هم يعني ولذلك يعني الحمد لله رب العالمين من البرامج اللي انا اعلم ان هم متواصلين معاها يعني كويس جدا ليله في بيت النبي ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا واياكم انا عارف ان انتوا بتجاهدوا وبتتعبوا جدا جدا وعندكم مشقه جامده جدا في المحافظه على الصلاه وعلى خشوع وعلى وعلى لكن تاكدوا ان اجركم يعني انا مش متخيل واحد حضرتك بيجاهد في انه يحافظ على الصلاه هو في ايطاليا في هولندا في اسبانيا في فرنسا في امريكا نفس اجر اللي بيحافظ على صلاته في مصر او في او في او هنا وهنا مش ممكن اكيد ان شاء الله على قدر التعب اللي بتتعبوه وعلى قدر النصب وعلى قدر المشقه دي كلها الاجر بتاعكم ان شاء الله يكون اكبر اما ان اضطررت الى الجمع فهذا لا يكون الا لضروره قصوى يعني انما الاصل يعني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على قد ما تقدر يا استاذي ان حاول تحافظ على الصلاه في وقتها حتى لو كان في العمل الموضوع صعب ممكن تتبادل مع اخوانك في العمل انت تروح تصلي الظهر مثلا مع اخين ثلاثه وغيرك يمسك مكانك وبعدين ترجع تتبادلوا مع بعض بحيث تصلوا الصلاه في وقتها مين معانا يا استاذ احمد ام اسلام من مصر السلام عليكم وعليكم شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يبارك في عمرك يا رب انا بحبك قوي ربنا يحبك ويسترك ويحفظك يا رب يا شيخ محمود انا عايزك تدعي لي الله يبارك لك يا رب تدعي لاولادي ولاحفادي الله يبارك لك فيهم يا رب يحفظهم تدعي جوزتي يفك ضيقته الله يبارك لك ربنا يفرج همه يا رب ويفك ضيقته جميع المسلمين يا رب العالمين يبارك في عمرك تدعي وجهي بقى لمصر بقى يا شيخ محمود والله يعني ده ده دي, دي بلدنا وبندعيلها ليل ونهار وقلوبنا بتتالم يعني ليل ونهار على اللي بيحصل فيها ومش قادر اقول لحضرتك انا والله الذي لا اله غيره يعني انا انا انا انا يعني هذه الايام انا مريض بسبب خوفي على مصر وبسبب قلقي عشان مصر وقبل ما اجي اقسم بالله واخد حقنه مسكين عشان اقدر بس اجي اطلع الحلقه دي من كتر ما الواحد حزين من جواه على اللي بيحصل في بلدنا لان فعلا مصر ما تستاهلش مننا كده وما تستاهلش اللي بيحصل فيها ده ربنا يا رب يحفظ اهل مصر ويحفظ جميع آه، بلاد المسلمين يا رب العالمين من كل من الفتن ما ظهر منها وما بطن الاستاذ حسن من فرنسا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام حبيبي
آه، إني أحبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك يا رب إني أتابع البرنامج كل كل ثلاثاء أنا- الله يبارك فيك حبيبي ربنا يسترك يا رب آه، أريد أن أسأل سؤال آه، في تفضل.
الصلاة اتفضل في الصلاة آه، عندما ندخل المسجد وأن- هناك أناس يقرؤون القرآن بصوت مرتفع اه ما انا كنت لسه بقولها اه اتفضل عندك يقرؤون القرآن بصوت مرتفع وعندما الإنسان يريد أن يصلي ركعتي ما يعرفش يصلي آه، هناك هنا- هنالك تشويش على المصلي اه ما احنا قلنا من ضمن اسباب الخشوع في الصلاه ان ان ان كل واحد حينما يقرا يقرا في سر يسمع نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان كلكم مناج ربه فلا يرفعن صوته على احدكم في الصلاه او في او في القراءه ان ان ان ان الانسان لما يكون ب- داخل المسجد ما ينفعش يا جماعه امسك المصحف واقعد اقرا بصوت عالي و- ومشوش على كل المصلين لان ذنبهم في رقبتي انا يعني انا لو بقرا قران وانا بعمل ايه بعمل طاعة مش بعمل معصية لكني برفع صوتي لدرجة ان في عشرة حواليا بيصلوا كلهم خرجوا من الخشوع كل ده في ميزان سيئاتي رغم ان انا في نفس الوقت بقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى فالاصل انها حتى من باب حتى الذوقيات حتى ان انا بقرأ وانت عايز تقرأ انت كمان انت هتقرأ من سورة وانا اقرأ من سورة تانية فاقرأ في سرك واقرأ في سري انت عايز تصلي وانا عايز اقرا او انت عايز تصلي وانا عايز اصلي لا انت ترفع صوتك ولا انا ارفع صوتي وكل واحد كده بخشوع كده يعني مضطر عشان ممكن ما تخشعش الا اذا سمعت نفسك سمع نفسك بس بصوت واطي كده كانك بتوشوش نفسك بحيث ان انت وانت بتصلي ما ما توشوش او ما تشوشرش على اللي جنبك الاستاذ اشرف من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا آه، الشيخ محمود مع حضرتك يا فندم ازاي سيادتك يا فندم اهلا بحضرتك الله والله يبارك فيك بحبك جدا جدا جدا احبك الذي احببتني فيه يا ربنا اخي العزيز.
يخليك يا رب يا ريت بس يا شيخ محمود تدعي لي وتدعي لمراتي عشان هي هي دلوقتي بتقاوم وبتحفظ القرآن يعني الله يبارك لك وادعي لي فيها بالخلف الصالح الله يرزقك يا رب الذرية الصالحة أنت وكل المحرومين يا رب العالمين ويكرمكم يا رب ويبارك في أولادكم يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على على الخير يا رب العالمين آه الأستاذ أكرم من تونس ادعوا لي بالثبات والزوجة الصالحة ربنا يكرمك يا أستاذ أكرم ويثبتك ويرزقك بالزوجة الصالحة الأستاذ ياسين ادعوا لي بالذرية الصالحة ربنا يا رب يرزقك بالذرية الصالحة يا رب العالمين ومخرجنا الحبيب الأستاذ أحمد ربنا يبارك فيه لما يفضل الثلاث دقايق قول لي بس عشان ندعي آه الأستاذ مهدي العلوي من المغرب احبك في الله اريد ان تدعو لي بالنجاح في الدراسه ربنا ينجحك يا استاذ مهدي فاطمه من الاردن ادعي لي بالزوج الصالح انا وجميع بنات المسلمين ربنا يرزقك يا رب بالزوج الصالح يا رب العالمين الاستاذ مصباح من الجزائر استاذ مصباح السلام عليكم
شيخ محمود السلام عليكم حبيبي السلام عليكم يا اخويا استاذ مصباح مش هقدر اقول لك غير منور ازي حضرتك اسمعني سامعك حبيب قلبي وش رايك يا زياد؟
ربنا انا بقول لك انت منور اهلا بيك
آه، بتف- تفهم اللغه بتاعنا يا شيخ معلش الصوت مش واضح يا استاذ مصباح
آه، انت سؤال- عندي سؤال لك يا شيخ اتفضل
آه، حبيت اسالك أنا-
الاتصال مقطع قدر الله ما شاء فعل آه، مع انه كنت منورنا والله يا استاذ مصباح ربنا يبارك في عمرك يعني آه، الاستاذ ابتسام طلب ان تدعو لي بمرضات الله والذريه الصالحه ربنا يرضى عنه وعنك ويرزقك بالذريه الصالحه الاخت سليمه او سليمه من المغرب أت- ادعو لنا ان يفرج كربنا اللهم فرج كربنا يا رب العالمين اتكلمنا عن الخشوع بقى شفتوا 30 سبب من الأسباب احنا عملنا الخشوع في كام حلقه ثلاث حلقات الحلقه الاولانيه عملنا مقدمه كامله بقى عن الخشوع في الصلاه وعن بعض الروحانيات كده الجميله في الخشوع الحلقه الثانيه كانت اللي فاتت اتكلمنا عن صور مشرقه من الخشوع ورحله الخشوع وال- والمره دي اتكلمنا عن 30 سبب من اسباب الخشوع مين معانا يا استاذ احمد افاضل ثلاث دقايق طيب حاضر ندعو بقى عشان ايه آه يعني فعلا احنا محتاجين الدعاء وانا ليه بتكلم في الخشوع في الصلاه عشان محتاجين نرجع لربنا ومحتاجين يعني نكثر من العباده ومن السجود ومن الخشوع رجاء الله يبارك فيكم نكتر من ركعتين قيام ليل صيام اثنين وخميس آه، كثرة استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الدعاء لكل الدول الإسلامية وبخاصة مصر وسوريا في هذه الأيام في أزمات شديدة جدا جدا الله يبارك فيكم الدعاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداويهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارزقنا نعمة ولذة الخشوع في الصلاة اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي عافيتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين أعز الإسلام والمسلمين نجح طلاب المسلمين زوج بنات المسلمين فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين برحمتك يا رب العالمين اللهم استرنا يا رب العالمين اللهم اجمعنا مع النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب